بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كيف تقدم الثالوث بصوا عاوزكم الاول تحفظوا الثلاثي ده احنا نقدم الثالوث عن طريق ثلاث مداخل 3 approaches كده اما بايات محدده او مواقف من الكتاب واما بامثله من الحياه واما بنقدم الثالوث الاباء علمونا حاجه اسمها الريليشنز يعني ايه نشرح علاقة الثالوث ببعضه وعلاقة الثالوث بينا ففي ثلاث طرق الثالوث قضية فوق الذهن هي مش ضد العقل بس هي فوق العقل لأنها فوق التخيل انت بتتكلم في طبيعة الله جوهر الله فلازم من الأول تبقى عارف انك داخل على حتة أعلى كتير من أي ذهن بشري انه يستوعبها إذا كانت علوم البشر مش مستوعبينها يبقى علم الله ذاته لابد انه يكون أعلى عشان كده احنا بنميز في اللاهوت بين كلمة يعرف ويدرك عارفين الفرق ان ربنا نقول عليه معروف لكن غير مدرك ما نقولش عليه غير المعروف نقول غير المدرك الإدراك كمال المعرفة فاحنا نعرف ربنا بس, بس ما نعرفوش كل المعرفة فاكرين تعبير بولس الرسول لما قال الآن أعرف إيه بعض المعرفة ولكن حينئذ سأعرفك ما عرفت أو هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك فالمعرفة الكاملة ما تكملش هنا أبدا فطبيعي يبقى عندك تساؤلات وطبيعي أن في بعض الأمور مش ممكن حد يجيب آخرها لكن هل ده يعطل معرفتنا بالله؟ لا لأن معرفتنا بالله معرفة الريليشنز مش المعلومات الحتة دي مهمة يعني إيه؟ لو أنا في طفل صغير كان موجود هنا لو جبت الطفل الصغير أربع خمس سنين قلت له بابا فين في دول هيعرف ولا لا هيعرف طبعا هيعرف أبوه مش كده وبيعرفه وبيحبه وبينام على كتفه كل يوم وكل حاجة لكن لو سألته بابا مثلا عنده كام في البنك ما يعرفش بابا مقاس جزمته كام ما يعرفش بابا لو سألته عشرات الأسئلة المعلوماتية هو مش هيجاوب بس ده ما يلغيش أبدا انه يعرف ابوه ويعرفه كويس قوي ويطلعه من مليون واحد فاهمين الفكرة هي دي فكرة معرفة الله معرفة الله مش معلومات معرفة الله علاقة أما المعلومات هنفضل نعرف إلى آخر الظهور لأن الله غير مدرك فاحنا بنقول عندنا ثلاث مداخل لمعرفة الله المدخل الأولاني هعديه بسرعة اللي هو آيات آيات دي بقى فيه عشرات ومئات من الآيات اللي بتتكلم عن الثالوث وبالأخص أقنوم الابن طب ليه بالذات أقنوم الابن لأن الابن هو الأقنوم المنظور من, من الله يعني إيه الأب لا يرى والروح القدس لا يرى ولكن أحيانا يشبه أما الأب فلا يرى أبدا لكن لكي نرى الله تجسد المسيح فأصبح دايما ما يرى ما يلمس ما يسمع هو المسيح هو اللي كلمنا عن الآب وهو اللي كلمنا عن الروح القدس فمين الفكرة؟ فنحن نعرف الآب والروح القدس من خلال الإبن لكن تعالوا نكر شوية آيات كده مثلا في كانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه وقال الله ليكن نور هنا بيعتبروا الآية دي وجت في تكوين واحد فيها ثالوث ليه؟ روح الله يبقى الروح القدس والله الآب ما هي روح الآب وقال الله ليكن نور به كان كل شيء القول الإلهي اللغز ما هو اللغز ده النطق الإلهي فاهمين ازاي ان ربنا قال كلمته نطق وخلق به بالمسيح فهي ضمنيا فيها أقنوم الكلمة فأشعية مثلا يقول ايه تقدموا إلي لم أتكلم من البدء في الخفاء منذ وجوده أنا هناك بصوا الكمالة دي الآن السيد الرب أرسلني وروحي ده الثالوث اللي بيتكلم الابن اللي بيتكلم هو أقنوم الابن الكلمة فبيقول السيد الرب أرسلني وروحه يبقى السيد الرب هو الآب أرسلني المسيح هو اللي جه مرسل من الآب وروحه إشارة للروح القدس إذا في تمييز للثالوث حتى في العهد القديم طبعا التمييز ده كان بالنسبة لليهود مش فاهمينه ما يعرفوش عشان كده كان يقول لهم اسمع إسرائيل الرب إلهك رب واحد يعني نظام ما تلخبطوش نفسكم الرب إلهك رب واحد إنما في العهد الجديد أصبح التمييز أوضح هنشوفها دلوقتي إنما بقى في العهد القديم كان معروف أنه لا, لا يرى الله لكن ابتدى ربنا يظهر عشان يفهمنا أنه الله الكلمة يرى مثلا في العليقة بيقول لماذا لا تحترق العليقة لما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة يبقى دي حتة مهمة ربنا نطق من العليق آه مثلا إبراهيم ظهر الرب لإبراهيم بنى مذبحا للذي ظهر له وبعدين إسحاق ظهر له الرب في تلك الليلة أنا إله إبراهيم أبيك مثلا يعقوب دعا يعقوب اسم المكان فنقول لأني نظرت الله يبقى هنا كل الظهورات دي المسيح المسيح ظهر لإبراهيم ظهر لإسحاق ظهر ليعقوب وأكتر من مرة على فكرة ظهر مثلا لسليمان الرب تراءى لسليمان ثانية لأنه ظهر له في أول ملكه لما سهر طول الليل يطلب حكمة وظهر له مرة تاني لما دشن الهيكل سليمان شاف المسيح بعينيه كلهم شافوه على فكرة ومع هذا كانوا يتمنوا يعيشوا معاه زي الرسل عشان كده المسيح قال طوبى لعيونكم لأن أنبياء استهوا أن يروا ما أنتم ترون هم كانوا يشوفوه ظهور عابر إنما كونوا يعيش وسطينا على الأرض ده بقى امتياز ما كانوش يحلموا بيه حتى أباء العهد القديم أشعية مثلا رأيت السيد جالسا كل ده المسيح أي ظهور في العهد القديم يبقى المسيح لأن الآب لا يرى ولا يستطيع أحد أن يرى الآب هو مصدر الألوهة وبالتالي ما ما ما لا يرى لما تسئل المسيح أرنا الآب قال من رآني قد رأى الآب فيعني السؤال نفسه ملوش معنى حزقيال مثلا يقول السماوات انفتحت فرأيت رؤى الله وابتدى يوصف دانيال بيقول كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن الإنسان صاحب لقب ابن الإنسان كان دانيال هو ده اللي ادى اللقب للمسيح أول واحد يسميه ابن الإنسان كان دانيال قبل المسيح ب 500 سنة عشان كده المسيح كان بيحب اللقب ده لأن اليهود عارفين أن مقصود بيه ربنا المتجسد ليه بيقول لك ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأياب فقربوه قربوه يعني هو نفسه صار قربانا فهمتوا؟ ابن الإنسان صار قربانا يعني هو ده الفدية أو الفداء في تكوين مثلا يذكر روح الله لما يتقال عن يوسف هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله فأيوب يقول روح الله صنعني مثلا في حزقيال يقول حملني روح وجاء بي بروح الله إذا ذكر روح الله كتير قوي في العهد القديم برضه لأن في ناس كانت طلعت بدعة مرة أن الروح القدس ده اختراع عهد جديد لا الله هو هو بروحه وبكلمته بدون زمن أزلي وأبدي ما كانش في عمرنا ربنا من غير روح ولا من غير كلمة الله موجود بذاته وروحه وكلمته مرة قلت لكم أظن المرة اللي فاتت أنه مع المسلمين بالذات استخدموا التعبير ده الله وكلمته وروحه على طول يقبلها الله وكلمته وروحي انت عبرت عن الثالث العقدة الصعبة يعني لا مش صعبة ولا حاجة الله وكلمته وروحي الكلمة تجسد هنا تلاحظوا بقى الله الآب هو الله الكائن في كل مكان والابن الكائن معي المعية تخص الابن عمانوئيل يعني اللي معاك يوم بيوم ساعة بساعة حركة بحركة عمانوئيل اللي هو المسيح الله الروح القدس فينا واضحة؟ يعني بنستخدم كلمة معانا أكتر مع المسيح وفينا أكتر مع الروح القدس ده مجرد استخدام لاهوتي لل... للحروف الجر يعني برضو خليكم فاهمين حاجة مفيش قلق من التكلم عن الله بأي, بأي واحد يعني إيه واحد لما يصلي يقول يا رب يسوع ما ذكرش الاب والروح القدس غلط لا ما فيش غلط في الموضوع ما هم واحد في الاخر لما بتقول ابانا الذي انت بتخاطب الاب بدليل انك بتقول بالمسيح يسوع ربنا في الاخر لكن الروح القدس جواك لان مش ممكن تتكلم عن الله الاب وتقول له ابويا الا بالروح القدس فالروح القدس فيك وبتقول يا ابويا الاب بالمسيح يسوع ربنا لك الملك فانت ذكرت الثالوث من غير ما تحس مثلا في في اللاهوت الارثوذكسي تلاقوا القداس القداس الباسيلي بيكلم الاب يا الله العظيم الابدي هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك يبقى بان ان الكلام كان للاب يا الله يا الله ممكن تبقى للاب او للابن او للروح القدس لكن تكتشفها من بقيه الكلام انا بخاطب الاب بدليل ان بقول له انك هدمت الموت بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد يبقى انا بخاطب الاب في الاغريغوري انا بخاطب الابن ليه النهارده صلينا جزء غريغوري فبقول له ايه اتيت الى الذبح ده المسيح بس كده انت الكائن في كل زمان اتيت الينا على الارض يبقى انا بخاطب المسيح واضحه لكن كل مره لما نعطي السجود نعطي السجود للثالوث الاب والابن والروح القدس في العهد الجديد طبعا الاعلان اوضح بقى يعني يوم الغطاس الحكايه بانت قوي ان الثالوث معلن طبيعة الله معلنة آب من السماء بيتكلم والابن بيتعمد والروح القدس نازل على شكل حمام يوحنا واحد واحد يبتدي يشرح أكتر في البدء كان الكلمة يتكلم عن أقنوم الكلمة والكلمة كان عند الآب يبقى بيميز بين الآب والابن لما يقول متى جاء المعزي الذي بصوا الآية دي دقيقة ومهمة قوي في شرح الثالوث ليه يوحنا 15 دي متى جاء المعزي يبقى الروح القدس الذي سأرسله أنا ده المسيح إليكم من الآب أدي الآب ماشي هنرجع تاني نذكر الثالوث روح الحق أدي الروح القدس الذي من عند الآب ينبثق أدي الآب تاني فهو يشهد لي أدي الابن تاني شوفوا قد إيه هنا في سلاسة كده المسيح بيتكلم عن الثالوث طبعا التلاميذ أبسط منكم على فكرة لكن مش هيقدروا يفهموها بالعقل قوي زينا لكن خلاص سلموا بان ربنا بيتكلم وهو فاهم بيتكلم عن نفسه فاحنا دورنا نقول ايه امين يبقى هناك اب لا نراه يرسل لنا روحه يسكن فينا ونتشبه بابنه الوحيد اللي فدانا فنرشم الصليب نقول باسم الاب الذي لا يرى مش شايفين صباعنا والابن ادينا شفنا الصباع وجه بقى وسطينا والروح القدس اللي دخل القلب هينقلنا نبقى عن يمين الاب الى الابد فبقينا بالحركة البسيطة دي عبرنا عن إيماننا البسيط من غير فلسفة كتير برضو تلاحظوا هنا ليه قال أرسله ولكن من عند الآب ينبثق مين شاطر يقول لي الفرق بين الإرسال والانبثاق في فرق في اللاهوت بين كلمة إرسال وانبثاق ها هي كلمة الزمن برافو عليك صح كده الإرسال في الزمن الانبثاق بدون زمن يعني ايه الروح القدس منبثق من الاب قبل كل الدهور مرسل الينا من الاب والابن يوم الخمسين فاهمين الفكره يوم العنصر المسيح مولود من الاب قبل كل الدهور مولود من العذراء من ألفين سنة في الزمن فاهمين الفرق الانبثاق صفة أزلية لأنها تخص طبيعة الله طبيعة الروح القدس أما الإرسال صفة زمنية لأنها تخص البشر مرسل إلينا إلينا يبقى جالنا في زماننا إحنا بشريين إحنا زمنيين صعبة الحتة دي ولا دخلت زي ما بنقول المسيح له ولادتين ولادة من الآب مولود من الآب قبل كل الظهور وبعدين هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا تجسد تجسد زمن بقى يبقى اتولد أرسل إلينا المسيح في الزمن أرسل إلينا الروح القدس في الزمن لكن المسيح مولود منذ الأزل والروح القدس منبثق منذ الأزل فهمتوها؟ تاني الروح القدس منبثق من الآب زي ما تقول إيه النور طلع من الشمس إمتى من ساعة ما كان في شمس كان طالع نور وصل لنا إمتى وصل لنا بقى لما صحينا الصبح فتحنا الشباك لقينا شمس واخدين بالكم حرارة الشمس طالعة من الشمس من من ساعة ما كان في شمس لكن الحرارة حسيناها امتى لما صحينا الصبح بالليل ما كانش في حرارة اذا هنا الوصول الينا ده ده زمن اما الطبيعة الخاصة بالاب والابن والروح القدس بدون زمن اذهبوا وتلمذوا جميع الامم عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس كل ده الطريقة اللي فيها ايات يا احبائي طبعا دي تخصنا احنا كدارسين وتخص الموعوظين يعني ايه هنا لما يبقى عندك موعوظ عاوز يتعمد بتعلمه سر الثالوث من خلال الايات والمواقف لكن لما بتبشر واحد غير مؤمن مش هتستخدم آيات لأن الآيات بالنسبة له ممكن تبقى صعبة ومش مفهومة آخر حاجة هتوصلها له الآيات لكن التشبيهات تساعده ندخل على طريقة العلاقة العلاقات أو الريليشنز داخل الأقانيم برضو احنا بنقول لكم الآباء القديسين المستنيرين شرحوا وقالوا دايما في حتة ايه غير مدركة لكن بيقولوا في الثالوث الأقدس المسيحي ليه بنقول واحد ومع هذا ثلاثة الوحدانية تكمن في الآب بمعنى إيه الوحدانية تكمن إن ال divine nature واحد ال divinity واحد اللاهوت الألوهة واحد لكن الألوهة مشخصة في شكل آب وابن وروح قدس لكن الألوهة عارفين زي إيه يا حبايبي البشرية واحد الإنسانية واحد كلنا لحم ودم بس احنا أقانيم عد بقى 200 واحد قاعدين فاهمين الفكرة فأنا لو قلت يا جماعة اللي فيكم بياكل يقف دي صفة إنسانية كلنا هنقف فاهمين الفكرة اللي فيكم بينام يرفع ايده كلكم بتناموا بشر اللي فيكم بيزعل دي صفات ايه بشرية اللي فيكم لابس نظارة لا بقى في ناس هتقف في ناس مش هتقف ليه دي صفة مش آه، جوهرية يعني ايه مش في مش في الطبيعة البشرية دي صفة خاصة بيك انت بقى واضحة عشان كده لما تقول مين حكيم الاب والابن والروح القدس مين ازلي الاب والابن والروح القدس مين قادر الاب والابن والروح القدس دي كلها اسمها صفات الهية مطلقة لكن مين تجسد الابن بس فاهمين ازاي مين حل يوم الخمسين الروح القدس بس واضحة يبقى هنا في حاجة اسمها صفة تخص الطبيعة يبقى كلنا مشتركين فيها زي ما طبيعة الله كلها مشتركة في دي وخاصة صفة تخص الأقنوم الأب مصدر يخرج منه يعني يولد منه الابن ويخرج منه يعني ينبثق منه الروح القدس هتقولوا لي ايه الفرق بين الولادة والانبثاق يوحنا الدمشقي قال مفيش فرق قال هو الكنيسة علمتنا حسب تعليم المسيح ان الكلمة دي تخص الابن والكلمة دي تخص الاب زي بالظبط لما اقول النور طالع من الشمس والحرارة منبعثة من الشمس تقول لي ايه الفرق بين طالع ومنبعث يا سيدي واحد بس جرت العادة نقول النور طالع والحرارة منبعثة فده verb استخدمه المسيح فالكنيسة تمسكت بيه ببساطة عشان ما تضيفش حاجة لكن كمعنى هي حاجة واحدة في ال relations بقى ايه الاب يحب الابن بالروح القدس مثلا يقول الاب يحب ال- في محبة متبادلة بين الاقانيم المحبة الازلية برضو هنا في احيانا يكون ده مدخل للناس العقلانيين يقول لك لما يكون الله محبة طب قبل ما يكون الانسان كان بيحب ايه بيحب نفسه تبقى أنانية لكن لما تميز داخل طبيعة الله آب وابن وروح قدس يبقى في معنى لكلمة حب عشان كده يقول الآب يحب الابن لأن المحبة أزلية متكاملة وملهاش بداية ولا نهاية أم، أنا قلت الصفات الإلهية المشتركة كل الصفات دي كلها ايه ما ينفعش تقول الروح القدس فيه والابن ما فيهوش لا دي صفات إلهية كل ده مشترك في حاجة بقى اسمها العلاقة بالطبيعة الإنسانية في قاعدة علمها لنا القديس كيرلس الكبير عمود الدين بيقول إيه كل حاجة خدناها من خلي بالكم من حرف الجر بقى من تيجي على الآب ب تيجي على الابن في تيجي على الروح القدس يعني إيه الخلق من الآب بالابن به كان كل شيء في الروح القدس الخلاص من الآب بالابن في الروح القدس الأبدية هدية من الآب بالابن في الروح القدس الغفران من الآب بالابن في الروح القدس فاهمين الفكرة؟ وبالتالي احنا الثالوث الأقدس بنتعامل معاه أدركنا أو لم ندرك حتى لو أنت طول حياتك ببساطة ما بتقولش غير يا رب يسوع وماله مفيش أي مشكلة بس العطية جاية من الآب عن طريق الابن المتجسد بتتصرف في الروح القدس بتتمتع بيها في الروح القدس آخر حاجة الأمثال آخر حاجة احنا قلنا في ثلاث مداخل لشرح الثالوث وهو يعتبر أصعب المواضيع المسيحية في الشرح لكننا لا نحتاج إلا إلى صيغة زي الله وكلمته وروحه وإلى تشبيه مع المبتدئين خليك واضح أنت محتاج صيغة تناسب اللي قدامك صيغة زي الجملة دي الله وكلمته وروحه ثم تشبيه للتبسيط تشبيهات اللي جرت العادة في فكر الآباء من قرون طويلة أول تشبيه مشهور هو الشمس الشمس كقرص شمس nobody can go there and see it مش كده ده شمس ما ينفعش لكن احنا بنتعامل معاها عن طريق النور وعن طريق الحرارة انت بتحس بالحرارة وبتشوف النور كل مرة تحس بالحرارة ما بتقولش حرارة الشمس بتقول الشمس فكل مرة الروح القدس يعزيني بقول ربنا عزاني مش لازم أقول الروح القدس فهمتوا؟ كل مرة بشوف النور اللي هو المسيح بقى الكلمة المتجسد أنا بقول الشمس دخلت آه المسيح جه ربنا جه فممكن استبدل كلمة المسيح واحط ربنا في أي وقت استبدل كلمة الروح القدس في أي وقت واحط ربنا هي هي لأن الله واحد فهنا ده التشبيه الأولاني التشبيه الثاني المشهور الينبوع والماء ده قاله أثناسيوس يمكن مش سهل تبسيطه لكن فكرة أنه المية اللي دخ طالعة من الينبوع هي دي إشارة إلى المسيح المتجسد وأحيانا إشارة إلى الروح القدس لكن التشبيه الثالث الأسهل هو أن الإنسان ذاته أنا شايف فيك كيان واحد لكن وانت قاعد تسمعني دلوقتي عقلك هو اللي شغال انت بتستوعبني بعقلك او انا وانا بتكلم اكتر حاجة شغالة فيا دلوقتي ماي لوغوس اللي هي my logic logos اصل كلمة logic فاهمين فمنطقي الانساني طالع في كلامي داخل على دماغك فاهمين الفكرة يبقى التواصل الاساسي بيني وبينك عن طريق الايه ال logos اللي هي ال logic فاهمين التواصل بين الله والإنسان عن طريق الكلمة عن طريق المسيح المتجسد أتى إلينا لما جه عاش وسطينا عرفنا ربنا شفنا ربنا لمسنا ربنا فهمنا ربنا لكن هيفضل لو ربنا ساكت مش بيتكلم ولا بيجي يبقى ربنا غامض ومحدش فاهمه ولا عارفه لكن كل ما يتكلم ثم يأتي الكلمة بذاته متجسدا كده ايه التواصل زاد قوي كمان وانت قاعد تسمعني انت حي انت روح فيك روح والا تبقى كائن ميت لكن انا مش شايف روحك واخدين بالكم لكن ده مش ما يلغيش انك فيك روح وانا كمان وانا بتكلم معاك اللوجوس بتاعي اللي طالع ده ما هو محمول على الروح اللي فيا والا ابقى انا انسان ما بتكلمش لاني ميت فالله طبيعي حي بروحه ناطق بكلمته والجملة دي تنطبق عليك كإنسان أنت أيضا حي بروحك وناطق بكلمتك في اليوناني كانت أسهل ليه لأن كلمة الكلمة عند اليونانيين معناها من وقت أفلاطون كلمة لوجوس معناها أكتر من الورد لا مش كلمة ورد عشان كده في الإنجليش ما يتقالش في البدء كان the word لا حتى في الترجمات الحديثة في البدء كان اللوجوس لأن ملهاش بديل لأن في اللغة اليونانية القدام دول أفلاطون وسقراط وكده شرحوا للناس يعني إيه في لوغوس في منطق ما في عقل ما يدير هذا الكون سموه اللوجوس فهمتوا الفكرة؟ هم نفسهم سموه كده فعشان كده بالنسبة لليونانيين ما كانتش صعبة أبدا استقبال فكرة أن المسيح هو اللوجوس المتجسد الكلمة المتجسد كانت سهلة قوي عندهم ما كانتش عاملة إشكال وإحنا بالنسبة لنا تسميها المنطق تسميها العقل تسميها النطق العاقل كل ده بيأدي نفس الفكرة اللي هي المحتوى اللي جواك بيطلع عن طريق كلامك عن طريق كتابتك عن طريق تواصلك مع الناس ساعات برضو يقولوا التعبير الفكر والتعبير والتعرف أحد ثلاث صور في تشبيه اخر كان كنا اتعلمناه برضو اللي هي فكرة الايه مثلث الذهب ده triangle ده كله ذهب في ثلاث زوايا واخدين بالكم الزاوية اللي فوق كلها ذهب هنسميها the Father الزاوية دي مثلا كلها هنسميها the Spirit او the Son في الحقيقة كل ده gold يعني ايه الطبيعة فيهم هم التلاتة واحدة divine nature لاهوت واحد لكن ما تقدرش تقول الزاوية دي هي الزاوية دي هي الزاوية دي وإلا تختزلهم إلى نقطة فهمتوا الفكرة؟ لو أنت قلت ده زي ده زي ده بالظبط يبقى أنت اختزلت الثالوث في نقطة ودي كانت بدعة اسمها سابيليوس سابيليوس قال ربنا واحد ظهر في العهد القديم كأب في العهد الجديد كابن بعد كده كروح قدس فطبعا الكنيسه قالت له لا الكلام الفارغ اللي بتقوله ده مش مظبوط الاب يظل اب موجود الى الابد والابن موجود وازلي وابدي والروح القدس ازلي وابدي مفيش حد منهم اتلغى كونهم تعرفوا على الاب لانه التركيز على وحدانيه الله في العهد القديم لان في تعدد الهه كونهم تعرفوا على الابن في العهد الجديد عشان شافوه كون الكنيسه عايشه بالروح القدس حياتها الجديده ده ما بيلغيش خالص في اي مرحله أيا من الأقانيم فهمتوا الفكرة؟ عشان كده لو تلاحظوا ان احنا في, في قانون الإيمان بنقول ايه حقيقة نؤمن بالله الله الآب ضابط الكل برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد وبعدين نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي يبقى في قانون الإيمان بنعترف بالثلاثة أقانيم كإله واحد وبعدين نقول ايه نسجد له مع الآب والابن ونمجده يبقى لما بنوصل للثالوث بنعلن أننا نسجد للروح القدس مع الآب والابن لأن احنا إيه سيبنا السجود كتعبير لآخر قانون الإيمان هسألكوا سؤال لما بنعبر عن الثالوث بنختار طريقة من ثلاثة إيه الثلاث طرق ها الإنجيل الأمثال العلاقات ماشي التشبيهات الأمثال هنا أقصد التشبيهات لأن المسيح نفسه لما كان يشرح الملكوت لأنه فوق الإدراك كان يشرحه بأمثال يشبه ملكوت السماوات ويحكي وكل مرة في التشبيه يضيف معنى جديد لأن أسرار الملكوت وأسرار الله فوق الإدراك فتبسط بتشبيهات لكن ما فيش ولا تشبيه خلي بالكم قادر أن يعبر عن الحقيقة كاملة يعني تشبيه الإنسان مثلا لما أنا قلت لكم إن إحنا كلنا جوهر واحد في 200 أقنوم مثلا إحنا 200 واحد مثلا هنا أصبت إيه جوهر واحد يعني طبيعة واحد كلنا لحم ودم وأصبت بالأقانيم البيرسونز كلنا متميزين مش دقيق قوي المثل ده عارفين ليه؟ لأن إحنا منفصلين عن بعض في طبيعة الله هما جوهر واحد وثلاثة أقانيم غير منفصلة طبعا صعب تخيلها دي فهمتوا الفكرة احنا منفصلين متباعدين ممكن نتعارض مفيش حاجات زي كده في الثالوث الأقدس فيش تعارض أبدا في وجود حقيقي للأقانيم لكن في شركة دائمة وحب أزلي أبدي وانسجام عن شديد قوي ووحدانية وعشان كده يقولوا ان احنا بنحاول نوصل للشكل ده فاكرين امبارح لما اتكلمنا عن الوحدانية أريد أن يكون الجميع واحدا ها فينا بيتكلم عن علاقته هو والآب زي ما أنا وأنت أيها الآب حب أزلي أبدي انسجام بلا حدود أنا عاوز كل البشرية يحبوا بعض ويحبونا ويدخلوا فينا برضو المعنى صعب أو فوق العقل شوية لكن هي ببساطة إيه كل ما نحب بعض وندوب في بعض نفهم ربنا أكتر بالبلدي كده كل ما نحب بعض كبشر وندوب في بعض يعني لما تكون انت موجوعة بأنا موجوعة بنقرب من الفكرة دي أو الوحدة دي أو الغرض اللي ربنا خلقنا عليه أن يكون الجميع واحدا فيه